مجالسنا وإلى الجنة نسعى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبتي هذه أول حلقة في برنامجنا هذا خلق الله هذا خلق الله برنامج خفيف وقريب جدا من اللؤم والمرجان وبإذن الله عز وجل هنركز فيه على عجائب الخلق وإبداع الخالق سبحانه وتعالى وجل جلاله ولكن احنا كنا بدأنا سلسلة وأنا استأذنت من الإدارة الشيخ محمود ان احنا نكمل بعض الحلقات في ما بدأناه من طغاة العالم وكيف كانت نهايتهم من الملك حتى نتعلم ونعلم, ونعلم كيف أنه ما من أحد عاند الله عز وجل إلا هلك وما من أحد عالى على الله إلا نزل وما من, وما من عبد تجبر إلا انكسر وما من طير طار وارتفع إلا كما طار وقع أحبتي آآ آآ وأنا بستأذنكم أيضا أن احنا نكمل ما تبقى لنا من حلقات قليلة جدا في هذا الجانب حتى نعلم سنن الله الربانية في هذا الوجود من سنة الله الربانية في هذا الوجود أنه ما من شيء ما من شيء يبتعد عن الله سبحانه وتعالى إلا كان فيه الهلاك إلا كان فيه الهلاك ما من شيء ما من شيء يعلو من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه الحديث صحيح في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه والحديث ده جاء في ناقة ناقة والناقة ليست ملك متوج ولا سلطان حاكم على الناس ولكن ناقة مجرد ناقة ولكن كل شيء في هذا الوجود إذا علا لابد أن ينزل مرة أخرى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق وكان اسمها القصواء أو كان اسمها العضباء فجاء أعرابي على قعود له الناقة دي سريعة جدا جه واحد أعرابي على قعود له يعني جمل صغير فسابقها فسبقها فسابقها فسبقها فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء على من الدنيا ما من شيء على من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه ما فيش شيء في هذا الوجود يرتفع إلا ينخفض ولا يعلو إلا ينزل كل ما ازدادت درجات الطغيان والظلم والعلو والتجبر والتكبر كلما ازدادت العقوبة وسرعت وإذا تأجلت تبقى المصيبة مصيبتين وتبقى الكارثة كارثتين وتبقى ال ال ويبقى الانتقام أقوى وأشد يعني لما تلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى امهل واحد وتركه سبحان الله العظيم تعلموا ان نهايته اكثر سوادا واكثر شدة الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الرقيق الطيب المبارك يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم لو أن الله لو أن الله عذب خلقه لعذبهم هو غير ظالم لهم ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم وما من عبد وما من عبد ينفق ملء السماوات ملء الأرض جبلا أو مثل الجبال ذهبا وفضة إلا ولم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وما من عبد شوف النبي عشان بيقول ايه وركز في اللي جاي ده قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وإذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وهو قائم على معصيته فاعلموا أنه استدراج يعني ايه يعني لما تشوف ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي الواحد ظالم ويعطيه ويرفعه ويقويه تعلم أن العقوبة أشد وأن النهاية مظلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وهو قائم على معصيته فاعلموا أنه استدراج ثم تلا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون لم يؤخذ لم يؤخذ فرعون إلا وهو في أعظم درجة طغيان لم يؤخذ قارون إلا وهو في إيه أعلى درجة غنى لم يؤخذ النمرود إلا وهو في قمة التكبر وهكذا كل واحد فيهم كل واحد فيهم كان له ذنب أخذ به واللي تأجل منهم كانت عقوبته أشد احنا النهاردة آه، مع شخصية من هذه الشخصيات الأحداث الجارية بت... ب- يعني بتلزمنا إن احنا ندرس التاريخ ونشوف كل الناس اللي بعدت عن ربنا إيه اللي حصل لها حاكم أو محكوم حاكم أو محكوم لازم يكون آه، عندنا علم إن مفيش حاجة بتحصل إلا بقدر الله لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فالله عز وجل هو مقدر القدر وهو باعث الرزق ومنزل الخير ودافع الضر سبحانه وتعالى معنا ال- ال- ال- الليلة شخصية من هذه الشخصيات التي اتسمت بالطغيان وكان مبدأ عندها البعد عن الله سبحانه وتعالى البعد كل البعد يعني ايه يعني الكفر بال بال بال بالاديان الكفر بالروحانيات الكفر بالعبادات آه، ثم بعد ذلك الطغيان وهذا يستلزم ذاك يعني ايه لا تجد احدا بعيدا عن الله الا تجده ظالما للناس لازم كده لا تجد احدا لا تجد احدا بعيدا عن الله الا تجده ظالما لنفسه وللناس آه، شخصية الليلة دي شخصية اتزمت بال بالمادية والجمود بالمادية والجمود وهو ستالين ستالين كان من ال ال ال آه، الحقبة آه، التي نشرت الشيوعية في العالم بعد لينين كان ستالين الحقيقة آه، قبل ما نبدأ آه، ستالين ونشوف بقى قصة حياته ونشوف عمل ايه و- و- وقد ايه افسد في قومه وقد ايه العالم خسر بسببه ملايين البشر قتلوا ملايين اعتقلوا ملايين آه، خسروا دينهم آه، بلاد ضاعت تعالوا نشوف الأول آه، يعني استجابة لبعض آه، إخواننا اللي طلبوا أنهم يشوفوا نهاية لينين الراجل اللي كان بيقول أنا حسلط الجوع على الناس لحد مش بس ينسوا الدين لا وكمان هينسوا ربنا تعالوا نشوف آه، لينين واللي حصل له ونبدأ في ستالين على طول إن شاء الله عز وجل اتفضل ده لينين ده الرجل آه، آه، الأول الذي استولى على السلطة في الاتحاد السوفيتي آه، وكان آه، نشر الكفر والإلحاد آه، دي كانت نهاية حياته إن هو قاعد على كرسي عجل آه، عنده صداع جاب له شلل نصفي و آه، وبعد كده أصابه الهم والغم هو كده مشلول نصفي وقعد على كرسيه قرابة الثلاث سنوات لكن شوفوا منظره أصبح شكله مجنون بصوا في وشه وانتوا تعرفوا آثار العقل الذي دبر وقرر انه يبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى شوفوا وجهه بقى وجهه شكله عامل ازاي ولكن الخوف والرعب كله لما تشوفوا وجهه وهو مسود وكالح سبحان الله العظيم هذا في الدنيا أمال في الآخرة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون شوفوا وجهه ينطبق عليه قول الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هنا بقى استلم تعال نشوف ستالين بقى هذا الرجل آه الذي ورث لينين ورث منه الشيوعية بما فيها من فساد وإفساد وبما فيها من كفر وإلحاد هذا ستالين شوفوا آه، نظرته نظرة جامدة شو عينيه زي ما تكون زجاج وهنعرف هذه النفسية و- وما أدت إليه بعد ذلك ستالين ستالين مشي في جنازة لينين وطبعا هو كان في الحزب الشيوعي وستالين آه، آه، كان بادئ بداية دينية شوفوا ده صديقه هتشوفوا ده صديقه هو هيعمل فيه ايه بعد كده شوفوا صديقه ضحى آه، ستالين بهذا الصديق وبكل اصدقائه شوفوا هذا الرجل معتقل الان ورايح ينفيه وبعد كده ساهم في قتله آه، س- ستالين آه، كان يوصف بالجمود والقسوة وهو آه، طبعا صديق لينين الحميم و... و... و... وريثه في هذه التركة السوداء آه، ستالين كان عامل نفسه والعياذ بالله تعالى إله بالنسبة للمساكين وال- والفقراء والضعفاء استولى على كل أموالهم يعني هو عمل اللي ما عملوش لينين لينين سلط عليهم الجوع وجوعهم فترة لكن لينين الحمد لله تعالى مات بسرعة لكن ستالين لما مسك شاف لينين ما عملش ايه وعمله فاخد كل المحاصيل وكل الاراضي و- اللي ما خدهاش لينين وبدا يجمعها عنده في آه، مخازن آه، الحزب الشيوعي وطبعا هو فكره كله اشتراكي يعني عايز يلغي الملكيات الخاصه محدش يبقى له فلوس آه، خاصه بيه ابدا ولا حد يبقى له ارض خاصه بيه ولا حد يبقى له آه، محاصيل خاصه بيه كل حاجة ملك للدولة وبعدين الدولة توزعها آه، بالتساوي طبعا الكلام ده الكلام ده حرام اخدوا الاموال الناس شوفوا اخد اموال الناس ومحاصيل الناس وشوفوا الاطفال جاعوا في زمن وهتشوفوا مأساة دلوقتي بعد قليل آه، تسبب فيها ستالين شوفوا دي محاصيل الفقراء والغلابة والضعفاء آه، ومص دماء الشعب هكذا يفعل كل حاكم ظالم وكل سلطان متكبر الناس كانت بتخبي عشان تاكل شوف بيخبوها في مخابئ سريه شوف الفلاح واقف مش قادر يعمل حاجه وهم عمالين يعبوا في المحاصيل اللي الناس مخبينها عشان ياكلوا فقط مش عشان يبيعوا ويشتروا حتى عشان ياكلوا لا مانعين الناس انهم ياكلوا و... واللي واللي يخالف منهم يا ويله مش بس خدوا المحاصيل ده خدوا كمان المعدات اللي ال- ال- الفلاحين بيزرعوا بيها المحاريث وال... وكل المعدات الزراعية خدوها شوفوا بيحصروها ازاي موظفين ال- الحزب الشيوعي شوفوا ازاي بيحصروا كل حاجة وبياخدوها وبيحرموا الفلاحين وملاكها الأصليين منها آه، البهائم البقر كل شيء ياخدوه شوفوا الجوع الناس م- ملقاة على الطرقات يمنة ويسرى وجوع وتشريد شوفوا الأطفال من كتر الجوع أصبحوا هياكل عظمية وهكذا كل حاكم ظالم لا يبالي بالأطفال ولا بالضعفاء ولا بالفقراء شوفوا الأطفال وزي ما بقول لكم هتشوفوا مأساة حقيقية الآن شوفوا الناس ادي م- ميتين ميتين من البرد والجوع ستالين تسبب في ايه ان الناس بدأت تاكل الميتة بدأوا ياكلوا شوفوا الملابس اللي هم لابسينها وبدأوا ياكلوا الميتة الأشياء الميتة ياكلوها والناس الميتين ياكلوهم والأطفال أصبحوا ي- يختفوا بيختفوا يروحوا فين لقوا الفلاح ده والفلاحة ده هي بياكلوا أطفال صغيرة ولقوا قدامهم هذه الأشلاء الآدمية لأطفال صغ- صغار بي بياكلوهم بياكلوا أطفال صغار من جوعهم من جوعهم وستالين طبعا يعني م- م- فرحان ومبسوط بنفسه وسعيد بتصفيق الناس ليه وشوفوا نظرات الكبر والغرور انتوا عارفين هو بينظر على ايه بينظر هذه النظرة الفاحصة يمنة ويسرى لأي واحد ما يكونش بيسقف له علشان يشهر بيه كهؤلاء و... وهكذا حال كل حاكم ظالم لما ما يقعدش حد يقعد يشهر بيه يقعد ي- ي- يتكلم عليه ويقعد ي- يشوه صورته قدام الناس حتى أصدقاء عمره حتى المشاركين ليه في ال- في الحزب وال- والثورة والحكم برضه شوفوا ادي اي واحد يخالفه يعمل فيه كده الاول كان ي- ينشر عليه حملة تشويه وحملة آه، يعني آه، اشاعات وبعد كده يقتله شوفوا سبحان الله العظيم حتى رجال الدين آه، دول رجال الدين المسيحي لكن هنشوف بعد شوية هيعمل ايه كمان في المسلمين أخذ أراضيهم و... و... وقتلهم وأخذ المواطنين و- ووداهم في صحراء سيبيريا سيبيريا سيبيريا دي درجة الحرارة هناك 50 تحت الصفر أو 60 تحت الصفر شوفوا ال- الهواء مليان تلج ومفيش هناك شمس الجو مظلم هناك شوفوا شغل شاق حتى أصبح الناس هياكل عظمية يشتغلوا ويجوعهم وما يخليهمش يعيشوا حياة أدمية اللي انتوا شايفينهم دول مش فقط عمال وفلاحين لا ده كمان موظفين ودكاترة وأساتذة و- وأي حد يغضب عليه يوديه المكان ده وهنشوف المسائل دي ببعض التفصيل فيما هو قادم وكان عامل نفسه أفضل قائد عسكري وأفضل مفكر وأفضل عالم وأفضل فيلسوف وأفضل آه، رياضي وهكذا حاجة عجيبة وكان يفرض أفكاره على كل اللي حواليه هذا الفكر إيه، فرض بال- بالقوة شوفوا لما يقول حاجة الناس تسقف له هو بقى واقف يعمل ايه واقف يشوف مين اللي بيسقف من مين اللي ما بيسقفش مين اللي معاه ومين اللي ضده شوفوا الناس بتسقف بحرارة ازاي ده مش اعجاب ولا حب و- واللي واقفين عمالين يتملقوه دول وعمالين يقولوا ان انت البطل الهمام وال وال والقائد المغوار وعمالين يصفوه بصفات يعني هو لا يستحقها اساسا خوفا هم بيقولوا كده خوفا مش بيقولوا كده آه، حبا ولا احتراما ولا اقتناعا هنا بيقول لهم مين اللي معايا كله رفع ايده وكله طيب حبوا يعملوا اقتراع سري حبوا يعملوا اقتراع سري مين اللي بيأيد ستالين ومين اللي ما بيأيدوش هذا المكان كان فيه 1900 إنسان وجدوا النتائج 1300 إنسان قالوا لأ مش عايزين ستالين والباقي ممتنعين عن التصويت أو يعني ب- قليل جدا اللي أيدوا جدا والباقي قالوا لأ انصدم جات له صدمة ألغى الانتخابات اللي حصلت في تشابه عجيب بين الظلمة إلغاء الانتخابات إقصاء ال- ال- طائفة دون طوائف آه، دول لا مش عايزينهم لا احنا مش عايزين المتدينين لا مش عايزين الإسلاميين لا مش عايزين كذا لما شافهم آه، كده آه، الراجل ده خد أصوات أكتر منه الناس أيدته شوف واقف مبسوط إزاي ويا ريته ما خد الأصوات ليه؟ لأن ستالين هيقتله هيقتله شوفوا قتل الراجل و- و- وهيمشي في جنازته شوفوا ادي جنازة المسكين اللي كان بيضحك من شوية لانه خد اصوات اكتر من ستالين ها ككل طاغية وكل ديكتاتور ها ي- يقول انا مع الشعب ومع الناس و- ولما يشوف الناس اختارت حاجة ها غيره يبدأ ايه يبدأ ي- ي- يقول لا بقى ايه ده الكلام ده مش سليم ودي عصابة ودي مأجورة شوفوا الناس واقفة خايفة دول اللي كانوا مؤيدين للراجل واللي هم ادوا اصواتهم ليه وخوفهم كان في محله هيتقتلوا كلهم بعد كده سنة 1938 بقول لكم هيقتل قتل لا يمكن تتخيلوه عارفين يا اخواني اعتقل ما بين سنة 37 و 38 25 مليون مواطن قتل منهم 7 ملايين قتل منهم 7 ملايين شوفوا الناس بتضحك له خوفا منه خوفا منه وزي ما شفنا كانوا بيسقفوا له بحراره ولما جه الاقتراع السري محدش ايده شوفوا بقى السماجه وال... شوف هو واقف ازاي يعني ايه يعني واللي وراه بي... بي... خايفين ويا ويله اللي يشعر آه، شو- وبعد كده بعد ما قتل النواب اللي كانوا موجودين دول بدأ ي- دول جنرالات الجيش اللي كانوا عنده وكانوا تحت ولايته قتلهم برضه لا يحب أن يكون معه منازع دي قرارات الاعتقال والقتل اللي كان بيبرمها هذا القتل العشوائي الذي آذى به قومه لما يعتقل 50 مليون يقتل آه، 25 مليون يقتل منهم 7 ملي- ملايين وما بيسمعش لحد ومش عايز يتفاهم مين استغل الفرصة هتلر سنة 1940 هتلر دخل آه، الاتحاد السوفيتي واستغل الفرصة وبدأ يضرب آه، الجيش آه، هتلر بقواته است- آه، أخذ مئات الكيلومترات داخل روسيا وقتل في هذه الحرب في خمس سنوات قتل في هذه الحرب خلال خمس سنوات 27 مليون إنسان بس على فكرة ستالين قتل أكتر منهم بكتير ستالين لوحده قتل 50 مليون بعيدا عن الحروب ال- شوفوا الحرب دي في أول يوم فقط خسروا ألف طيارة وده بسبب كبر شوفوا أهلك قومه بسبب إيه كبر ستالين وغروره المخابرات العسكرية قالت له آه، احنا هنغزى حالتنا لا تستحمل ان, إن احنا ندافع ومرضيش يسمع الكلام مغرور شوف القتل والشعب مقتل ومدمر بسببه شوفوا الناس شو وطبعا البكاء ابكوا بقى آه، ولتبكي النساء شوفوا وضرب وجماجم طايرة و... و... وعظام مهشمة وناس ش... شردت و... وأوطان ضاعت كم عانت الدول من الخونة والمتكبرين والمغرورين والشيوعيين واليساريين ومدعين ال... ال... ال... ال... شوفوا حتى اللي بيدعوا الديمقراطية في العالم قتلة وسفكوا دماء ومصاصوا دماء انا عايز اقول لكم ان اسرائيل بتدعي الديمقراطية آه، وامريكا ايضا تدعي الديمقراطية ولكن شوفوا قتلت كم في العراق وفي افغانستان وفي غيرها وشوفوا الدول كيف تكيل بمكلا- بمكيالين لما يكون الامر فيه مصلحة مادية او اموال او بترول وكيف يكون الامر لما يكون فيه بشر انا عايز اقول لكم ان ان المكان ده دلوقتي في روسيا هو مكان المسلمين في كازاخستان والشيشان زمان لا لا كانت مسلمة شوفوا المأذنة البيضاء اللي وراهم دي دي كانت مساجد ودول مسلمين ويظهر عليهم انهم حتى محتشمات والناس لابسين وادي اللحى ظاهرة على المسلمين هناك عارفين عمل فيهم ايه هجر منهم 400 ألف مسلم في ليلة واحدة 400 ألف مسلم هم اللي ماشيين دول شوفوا والباقي قتلهم 400 ألف فهجرهم إلى سيبيريا قتل منهم نصهم هم ماشيين ومهاجرين وال- والباقي مات بشدة بسبب قسوة وشدة الظروف شوفوا ال ال- آه، شوفوا المساكين بلاد لا تطلع عليها الشمس طبعا بعد كده هم لقوا في المقابر الجماعية مقابر جماعية لقوا آه، عشرات الآلاف من الناس لقوا عشرات الآلاف من الناس مدفونين قتل جماعي قتل جماعي يتقتل الإنسان ويقع في الحفرة جماعي عرفوا منين أنهم مقتولين من آثار العظام شوف الأطفال مساكين آه، عرفوا منين لقوا ان اثار ضرب الرصاص في الجماجم وفي الجسم واثار التعذيب باينه على تكسير العظام شوفوا اطفال مساكين شوفوا. وزي ما هتشوفوا كمان القتل الجماعي الصريح العلني علشان الناس تخاف انا عايزكم تشوفوا منظر الرجل اللي هيجي كمان شويه بصوا ادي قتل علني شوفوا بقى هم ماشيين في الشوارع بصوا الراجل ماسك مسكين واقف مرعوب مرعوب خايف اي حكم ده اللي يقوم على القتل والدم والافساد والاهلاك و- و- و- وضياع الحريات اي حكم ده اللي هيستمر لا يمكن يستمر لا يمكن يستمر سبحان الله العظيم شوفوا نظراته كل نظرات نارية بينظر مين يا ترى اللي ما بيسقفلوش شوفوا ازاي ولا يعوذ بالله كبر وغرور ومادية بحتة شوفوا ال- المنظر سبحان الله العظيم الناس بتسقف له خوفا وبيسقفوا له يعني اضطهاد شوفوا بيسقفوا له يعني بحرارة شوفوا هنا يا اخواني هنا بيضطرهم ان هم ي- يعملوا مظاهرات ضد العقائد والاديان وضد اللي بيخالفوه في الراي وضد اللي بيخالفوه في التصور شوفوا ويصور آه، اللي مش بيصور الناس على انهم كلاب ويصور الناس ده دول علماء على فكره علماء ومفكرين وشوفوا خايفين مرعوبين شوفوا ازاي هو ده الشخص اللي هو بيقول عليه كلب شوفوا يقتل شوفوا بيتقتل ويرميه في الحفرة شوفوا هيرموه في الحفرة دلوقتي سبحان الله العظيم دماء وأشلاء وضياع شوفوا الناس اللي هيشنقهم في الشارع وعدت الشيوعية شوفوا الشيوعية كانت بتعد الناس بالسلام والمساواة والعدالة آدي المساواة وآدي العدالة قتل وتذبيح طبعا احنا هجيب لكم الفقرة دهيت مش علشان آه، الموسيقى ولا حاجة لا لكن عشان برضو من باب الأمانة نقل ال- ال- الأحداث والأخبار كما هي جاب الفنانين والموسيقيين وقال لهم ما تشتغلوش في أي حاجة ولا تألفوا أي حاجة ولا ترسموا أي حاجة إلا من أجلي أنا بس من أجل الشيوعية والاشتراكية ومن أجل آه، الفكر المادي البحت بس فقط آه، حتى عملوا مدرسة خاصة بهؤلاء وسموها الواقعية الاجتماعية من أكبر البلاوي اللي عملها ستالين إنه جاب علماء الاتحاد السوفيتي كلهم اللي هم دول وخلاهم يمضوا على وثيقة إنهم ما يشتغلوش ولا يخترعوا ولا يبدعوا ولا يبتكروا إلا في إطار الشيوعية إلا في إطار آه، آه، الفكر الشيوعي فقط سبحان الله العظيم يعني حاجة واللي ما يمضيش كان يتقتل ليه؟ لأن ستالين أساسا نشأته زي ما قلنا كانت نشأة دينية آه، وكان آه، راح الكنيسة وكان في طريقه انه يبقى قسيس شوفوا ادي ستالين وهو صغير جوزيف ستالين وهو صغير كانوا بيجهزوه انه يبقى قسيس ولكن أرى آه، كتاب لداروين آه، آه، نظرية التطور كتاب نظرية التطور لداروين اللي بيتكلم فيه ان المخلوقات متطورة وليست مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى المخلوقات آه، نشأت متطورة يعني الم- المخلوق من دول يبقى مثلا صغير يبقى سمكة وبعدين يبقى طائر وبعد الطائر يبقى قرد وبعد قرد يبقى إنسان وهكذا نظرية النشوء والتطور لما أرى الكلام ده اقتنع بيه شوفوا بيقول حتى نمحو فكرة نشوء الخلق من ذهن الأجيال والشباب يجب أن نعلمهم نظرية داروين عمل ايه استنى لما مسك آه، الحكم وبدأ يعلم ي- او يفرض هذه النظرية هي دي نظرية النشوء والتطور اللي بنتكلم عنها ان الانسان بيتطور لدرجة ان هو عممها في كل روسيا كل ال- المدارس الراجل ده اسمه ليسينكو الراجل ده هو كان متخصص في الزراعة والراجل ده لمجرد انه مقتنع بنظرية من نظريات آه، التطور والنشوء دي قال لهم انا عندي فكرة آه، ان احنا نجيب البذور الزراعة ونحطها في في في التلج هتتطور وينفع تنمو جوه التلج لانها بتتطور معاه تبعا لنظرية داروين وجمعوا المحاصيل الزراعية في هذا العام وودوها في هذه الصحراء المثلجة صحراء سيبيريا وطبعا كانت النتيجة ان المحصول كله تلف تعصب أعمى شوفوا المحصول كله باظ محصول روسيا كله باظ في هذا السنة في هذا العام تعصب أعمى تعصب أعمى آه، تجاه النظريات حتى نظريات علمية لمجرد انها بتنتمي الى الداروينية شوفوا المحصول كله باظ المحصول كله باظ ودي كلها ضربات ورا ضربات لعله يفيق لعله ينتبه لكن لا لا هيفيق ولا هينتبه تعصب أعمى لما يعتقد حتى اعتقاده باطل يا ريته متعصب لحاجة صح ولكن للأسف الشديد وهكذا آه، لما الواحد وال- يعني والعياذ بالله سبحانه وتعالى بيبقى بعيد عن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يرى لا يرى إلا نفسه ولا يسمع إلا صوته شوف هذا الرجل المسكين لما عرض النظرية دي برضه قتلوه الراجل المسكين خدوه شوفوا ازاي وصوروه على انه مجرم حرب اهو الراجل المسكين اللي كان محترم من شوية لانه بس قال النظرية دي غلط اخدوه واعتقلوه والاخر قتلوه شوفوا ازاي بقية الناس اللي كانوا مقتنعين بالفكرة ودوهم سيبيريا ايضا سيبيريا دي ياما رأت ظلم ياما رأت راحوا دلوقتي هم بيعتقلوهم وده ايضا كل نظام اي حد بيخالفه ممن لا يعجبه يا اما يشوه صورته يا اما يعتقله يا اما يقتله يا اما ينفيه سبحان الله العظيم وادي ستالين نهاية ستالين مات كبقية المخلوقات هذا ستالين العظيم ستالين مات وفرغوا أعضاء جسمه بس مات إزاي بقى ستالين مات مسموم الأكل الذي حرم منه آه، الناس وجوعهم وأذاهم وظلمهم سلط عليه شوفوا وجه ستالين البغيض ستالين المادي البحت الذي ياما أفسد في الحرث والنسل وياما أهلك بلاد وعباد ينطبق عليه قول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
شوفوا ال- يعني سبحان الله العظيم هكذا كل باطل وكل ضلال وكل متكبر جبار لا يقتنع بقول الحق ولا يستمع لأهل الحق بل يشوههم ويذمهم ويعتم عليهم ودول ما يشاركوناش ودول ما يقعدوش معانا ودول ما لهمش دعوة بينا ولو شافهم بيطالبوا بحقوقهم يقوم ينفيهم أو يقتلهم أو يعتقلهم فرعون عمل كده قال لنبي الله موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قارون ما عجبوش برضه نفس الكلام قال لهم إنما أوتيته على علم عندي ما تقولوليش ما تقولوليش دين ما تقولوليش آخرة ما تقولوليش إن ربنا هو اللي رزقني أما نقول لك إيه قولوا لي إن أنا عظيم إن أنا آه، حكيم آه، أنا مادي بحت هي دي المادية البحتة التي وقع فيها قارون وقع فيها قوم شعيب ها؟ قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال إنما أوتيته على علم عندي فكان مصير فرعون الغرق ومصير قارون الخسف م، وهكذا ال- ال- المادية البحتة احنا مش عايزين دين احنا مش عايزين آه، إله احنا مش عايزين رسول نتبعه مش عايزين قرآن يعلمنا أمال, أمال مين اللي يعلمكم أمال لما أنت مش عايز إله تعبده ولا عايز دين يفهمك ولا عايز رسول يعلمك ولا عايز قرآن ينور لك امال انت عايز تعمل ايه سؤال هل انت خلقت بنفسك يعني انت خلقت نفسك آه، آه، آه، طبعا لا امال يبقى إذا لم تخلق لنفسك أنت لم تخلق بنفسك إذا لم تخلق لنفسك يبقى أنت خلقت لمين خلقت لله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا
جزاك الله خير يا شيخ أمين على هذا البرنامج وجزاكم ادعينا يا شيخ أمين ربنا يصلح حالنا وحالكم ويكرمنا وإياكم الله يخليك بخصوص آه، بخصوص الحلقة ال- يعني ال- لكل ظاهر نهاية وإن الله لا ي- يغفل عما يعمل الظالمون ودي نهاية الظالم ونهايته جزاكم الله خير وأشكر آه، شيخي وأبي فضيلة الشيخ محمد حسان الله يكرمك الله أن يكرمك يشفع فيه ويبارك فيكم جميعا آمين يا رب العالمين أن
آه، السلام عليكم يا أختي إيمان الذين يدمروا البلاد ويقتلوا العباد وينشروا الفساد حسبي الله ونعم الوكيل أسألك يا شيخ أمين الدعاء بالله عليك ادعي لي يا شيخ أمين آه، ربنا يصلح حالنا وحالك بس و...
على فكرة انت دخلتي متأخرة كان في حد قبلك بيتكلم وانت لسه داخلة حالا احنا اسفين
ألو ايوه السلام عليكم يا اخت ايمان عليكم السلام اتفضلي ورحمة انت, الله.
انت لسه داخلة حالا علينا دلوقتي في الاتصال اتفضلي يا اخت ايمان
والله يا شيخ أمين أنا عايزة أقول آية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء والله يا شيخ أمين لهم يوم هؤلاء الظلمة سيقفون فيه أمام الله ويقتص منهم كل إنسان حقه والله يا شيخ أمين أنا عايزة أقول لحضرتك آه، أسألك الدعاء و- وأنا عايزة رقم حضرتك ضروري لو ينفع حضرتك
آه، عموما ال- الرقم عند اخواننا في الكنترول لو آه، لو يقدروا يديهولك يديهولك ان شاء الله آه، قال تعالى شوف هي- هي هي المشكلة بقى ان هم ان إن اللي بيروح بيروح اللي جاي بقى هو شايف اللي راح ربنا سبحانه وتعالى قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال يعني يعني طب ربنا سبحانه وتعالى عمل كل حاجة علشان يبين للي جاي اللي راح حصل فيه ايه لازم ناخد بالنا راعي ورعية حاكم ومحكوم قائد ومقود سيد ومسود لازم ناخد بالنا ال ال كل واحد بيعد عن ربنا ايه اللي حصل له ايه في الدين وحش عشان نبعد عنه ايه في الاسلام سيء علشان نجتنبه ايه في القرآن غلط عشان نهاجمه يع- ده حاجة سبحان الله العظيم لا يوجد في هذا الوجود شيء يعاد ويعاند إلا الله ودينه ورسله لا إله إلا الله أيوة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أهلا وسهلا أخ محسن السلام عليكم ازيك يا شيخ وعليكم السلام وبركاته آه، جزاك الله خير ربنا يجمع زمان حسنك ان شاء الله وجزاكم معلش يا شيخ بس عايزين تعيد لنا بس فيلم وثائق قوم عاد ان شاء الله تعالى قوم عاد اه وثائق فيلم قوم عاد ان شاء الله حاضر مع اني والله متفق مع الإدارة ان احنا ن- يعني نحاول نضغط ال- موضوع طغاة العالم ده لكن آه.
لكن حاضر ان شاء الله باذن الله انا انا باذن الله تعالى هعمل حلقة هتجمع آه، فرعون وقارون و و- وبعض الطغاة كده كده كلهم مرة واحدة علشان آه، نخلص منهم ان شاء الله ماشي بارك الله فيك.
وباذن الله تعالى ان شاء الله حاضر هحط لك معاهم قوم عادي ان شاء الله حاضر حاضر آه، حاضر قبل ما اخد آه، جمال من اسكندريه آه، بس احب اقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما ترك قوما الا دلهم على ما ينجون به و- وحذرهم مما يهلكون من خلاله يعني ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال آه، آه، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سبحان الله العظيم آه، آه، أيوة السلام عليكم أخ جمال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أهلا وسهلا
عامل ايش خميس الحمد لله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إن لم تلقت الله ولا شيء حبك الله الله يكرمك و- وربنا يبارك في عمرك ومزيد من التألق وال- والإبداع الله يبارك فيك يا أخ جمال وادعي لنا كده بالذرية الصالحة ربنا يبارك لك الله- ربنا يرزقنا وإياك الذرية الصالحة يا رب ويبارك في آمين.
أولادنا ربنا يبارك في عمرك الله السلام يكرمنا عليكم.
إياكم ويصلح حالنا وحالكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أخانا مجدي الذرية الصالحة ويبارك له في أخونا مجدي هذا جار عزيز وكان كلفني إن احنا ندعو ونأمن على دعائه أسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة ويبارك له في ماله وأهله وولده آه، آمين يا رب العالمين اتفضلوا يا إخوان اتفضل مين السلام عليكم و... و... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ نادي ازيك يا شيخ امين أهلا وسهلا الحمد لله والله يشهد الله ان يحفظك في الله أحبك الله وربنا جمعنا احنا وامك جميعا في الفردوس الاعلى في الجنه يا رب اللهم أمين وممكن ادخل معاك مداخله في الموضوع اتفضل آه، طبعا ال- الاحداث اللي انت بتجيبها لنا فدي لكل ظالم ولكل ظالم نهايه فدي نهايه كل ظالم ولكن احب اعرف الانسان اللي هو المؤمن ان الله عز وجل يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين فالانسان المؤمن اللي هو يكون مع ربنا في طاعه وفي عباده وفي صله فالله عز وجل يوصله بما يريده في الدنيا ثم يفوز بجنه الخلد في الاخره ان شاء الله.
نعم جزاكم الله خيرا.
وجزاكم ربنا يكرم اياك ال- الملوك العدول الملك العادل ده نعمة عظيمة جدا الملك العادل العابد لله سبحانه وتعالى ده نعمة عظيمة جدا ده أول واحد هيبقى في ظل العرش آه، إيه إيه- إيه هو الملك م- مخالف لأمر الله يعني إن الملك ده لازم عشان الواحد يبقى ملك أو حاكم أو سلطان أو أمير أو قائد لازم يكون بعيد عن ربنا لازم يبقى هو في ناحية والدين في ناحية لازم يبقى الإسلام في ناحية وهو في ناحية لا لا بالعكس بالعكس ده, ده إن في الأحكام هتلاقي أعظم أحكام أحكام الله قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لازم المسلم يبقى ياخد دينه في كل ناحية وفي كل حال آه، سبحان الله العظيم معانا اتصال آخر السلام عليكم ازيك يا اخ علي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا علي ازيك
الله يخليك الله يسعدك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
والله فرحت لك بهذا البرنامج يعني و... وان شاء الله دايما على طول ما على طول بيكم فرحانين هيك الله يكرمك وادعي لنا لابونا وامنا ميتين فواتك معنا يا شيخ الله يكرمك يا علي ويبارك فيك يا رب ويصلح حالنا وحالك ويعوضك خيرا مما فقدت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع معانا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أهلا يا أخ محمد ازيك ازيك يا شيخ الله يكرمك ويفتحها عليك.
آه، آمين يا رب العالمين سبحان الله جزاكم الله خيرا على السلام ف... ف... ف... ايه اللي ربط ما بين ال- الحكم والدولة والبعد عن الدين يعني ليه الدولة لازم تبقى بعيدة عن الدين مين ال... بالعكس ده متهيألي يعني اقول لكم ايه انجح الدول العربية هي اللي قايمة على الدين المملكة السعودية ما هي قايمة على دين وقايمة على اسلام وقايمة على حكم ديني وعايز اقول لكم ان حتى الدول اللي- اللي اللي بتعادينا وبتظلمنا وبتاع بيرفعوا شعارهم انها دولة دينية دولة دينية آه، آه، هي الد- دولة اليهود دولة إيه؟ دولة عبرية دولة دينية بيقولوا احنا يهود ويقولوا احنا اسرائيليين ما بيقولوش احنا آه، ده دي ده دي, ده دي ديانتهم ها وهكذا يبقى لما نيجي نتكلم عن الدين ما نقصش الدين في ناحية نقول لا معلش خلي الدين ده بقى بعيد دلوقتي ليه ليه يبقى بعيد ليه الدين كده كده كده كده الدين ده هو اللي هيحكي وهيقول مين اللي سيجلس ومين اللي هي مين اللي هيبعد مين اللي ه... مين اللي هيولى ومين اللي سيولى عليه ليه لأن الأرض ملك لله وربنا هو اللي اتكلم في القرآن وقال كده ها قال الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يمكن للصالحين يمكن للصالحين ويمكن للطيبين قال تعالى وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالتمكين مع الدين والأمن مع الإيمان إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة وديكوا شايفين شوفوا كل كل حكام العالم اللي بعدوا عن الله سبحانه وتعالى وشوفوا النتيجة كانت ايه والله يا اخواني لو اقدر انا كنت عملت لكم ال- ال- الحلقات دي كلها هكذا ده احنا ده احنا في حكام بعض الدول لكن لما تشوفوا بقية الدول ده انا لو احكي لكم حكام الصين ايه اللي حصل لهم قديما وحديثا الامبراطوريات اللي اقيمت والدول اللي طلعت سواء كان على ظلم او ط- طغيان او شيوعيه او غيره تستغربوا ده ما فيش واحد فيهم م- آه، عدى ده ما فيش واحد فيهم الامور مرت عليه كده بسلام ستالين اللي احنا كنا بن آه، سلط عليه من قتله بالسم دس له السم في الطعام ومات وهو بيموت قعد اربع ايام يموت احشائه بتتمزق واللي قتله يقولوا ايه ها نحن ذا قتلناه كما تقتل الحيوانات الجرباء يقول احنا قتلناه زي ما الحيوانات الجربانة بتموت آه، اي واحد عنده قطة او عنده كلب غير مرغوب فيه بي- بيقتله بايه بالسم يقولوا ها نحن قتلناه ها كما تقتل الحيوانات الجرباء سبحان الله العظيم فيا اخواني آه، آه، آه، وربنا سبحانه وتعالى قال إنا لننصر, إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين احنا لازم نبقى مؤمنين ونح- وننحاز للجانب اللي فيه المؤمنين قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يمكن تجد أبدا واحد يؤمن بالله واليوم الآخر يحب ويود ويناصر و- ويوالي آه، اللي بيعادي الله ورسوله اللي بينكر دين الله ورسوله اللي بيبعد عن دين الله ورسوله اللي بيعادي ويضاد دين الله ورسوله لا تجد قوما شوف من الآيات من أولها ها كتب الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون شو- أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من حزبه المفلحين ومن عباده الصالحين حبتي ما ينفعش الدين يبقى في ناحية وإحنا نبقى في ناحية أبدا ها يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا المسألة لازم لازم الأمور تبقى واحد- واضحة بالنسبة لنا لازم المسائل تبقى واضحة بالنسبة لنا مفيش حاجة اسمها ان ديني في ناحية وانا في ناحية لا انا وديني واحد انا ونبيي واحد انا واقف جنب النبي عليه السلام انا واقف في صف هذا الدين انا واقف في صف العباد لله سبحانه وتعالى انا ما اقدرش ابعد عن ديني قيد امله ما ينفعش انما يمكن لنا بالدين وننصر بالدين ونرفع بالدين مش ربنا قال كده مش ربنا سبحانه وتعالى قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده مش ربنا سبحانه وتعالى اللي قال إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد طب لما ربنا ما ينصرناش مين مين ده اللي ينصرنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده مش ربنا برضو اللي قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش ربنا سبحانه وتعالى اللي قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ما سبحان الله النصر ده والتمكين ده هيجي منين يعني اوعوا تتخيلوا اوعوا تتخيلوا ان في حد ممكن ينصر حد ولا حتى ينصر نفسه ده النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ربنا قال ان هو اللي نصر ما مش هو اللي نصر نفسه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ال- ال- ال- إخواني أنا أقول لكم كمان على حاجة هقول لكم كمان على حاجة مهمة جدا الناس اللي بتشتم في المسلمين ويقولوا الإسلاميين و و و دي سنة يعني ايه سنة يعني ده اتعمل مع كل اللي قبلنا اتعمل مع كل الناس اللي كانوا قبل كده اتعمل اتعمل مع الصحابة رضي الله عنهم المشركون كانوا بيقولوا على الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء السفهاء هؤلاء الذين سيملكون مل- ملك كسرى وقيصر ها وكانوا بيعدوا على قوم نوح قوم نوح كانوا بيعدوا على المؤمنين معاه ها، ويسخروا منهم فالمؤمنين يقولوا لهم إن, إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون النبي نفسه عليه الصلاة والسلام سب واتهم بالشعر والجنون والسحر والكهانة الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل فرعون فرعون كان بيقول على نبي الله موسى إنه مسحور قال وإني لأظنك يا موسى مسحورا تقول له ده أنت مسحور شكلك كده إيه محتاج علاج ويقول له في ناحية تانية يقول له في ناحية تانية شوف بقى مين اللي بيتكلم فرعون بيتكلم مع مين بيتكلم مع نبي الله موسى بيقول له إيه بيقول له أنت كافر إزاي واحد ما عندوش دين يقول على واحد مسلم بل هو نبي يقول عليه كافر ما هو ده يعني هو بيقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين مين اللي بيتكلم فرعون يقول لي مين يقول سيدنا موسى فموضوع سب المسلمين وتشويه صورتهم و- والطعن فيهم و- وفيما يفعلون دي لا تحدث إلا ممن أقول إيه من اللي بعيد عن ربنا من اللي مش عاوز هذا الدين من اللي بيعادي هذا المنهج ما ينفعش ان احنا نخلي ديننا نبعد عن ديننا نبعد عن نبينا نبعد عن كتابنا عن قرآننا نبعد عن عباداتنا ما ينفعش ما هو الشيوعية عملت كده والعلمانية عملت كده عملت ايه قالوا لا خلوا الدين بعيد وخلينا بقى في دولة بدماغنا لوحدنا سبحان الله العظيم هل يستوي ما شرع الخالق مع ما شرع الخلق هل يستوي الخالق, الخلق بالخالق أو هل يستوي الملك بالمالك أو هل يستوي آه، المرزوق بالرازق لا يمكن سبحان الله العظيم لا يستوون أبدا أختم لكم بهذه ال- ال- الجملة الجميلة ل- لابن القيم رحمه الله وهو بيقول كما لا يكون كما لا يكون العبد إلا عبدا لا يكون الرب إلا ربا لا يمكن الإنسان يبقى رب نفسه ولا لأن هو مش خالق نفسه ولا رازق نفسه فإذا لا يمكن يكون لا يمكن يكون بحال من الأحوال ها حاكم نفسه ما يقدرش يحكم نفسه ليه لأن الله هو العزيز الحكيم وربنا نزل له شرع يمشي بيه وأمره بأنه يبقى كده ها فقال كما لا يكون العبد إلا عبدا لا يكون الرب إلا ربا وكما لا يكون العبد إلا فقيرا لا يكون العبد إلا غنيا أحبتي آه، آه، انتهى الوقت آه، للأسف آه، وبإذن الله تعالى معانا في الحلقة القادمة حاجة جميلة بتناسب هذا خلق الله هنشوفها المرة القادمة بس عشان آه، آه، يعني آه، نشوف الحلقات الجديدة فيها ايه آه، أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان لا تنسوا غدا بإذن الله عز وجل تكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل